بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين من سفر اشعياء النبي الاصحاح 63 من اول الايه 10 ولكنهم تمردوا واحزنوا روح قدسه فتحول لهم عدوا وهو حاربهم ثم ذكر الايام القديمه موسى وشعبه اين الذين اصعدهم من البحر مع راعي غنمه أين الذي جعل في وسطهم روح قدسه الذي صير ليمين موسى ذراع مجده الذي شق المياه قدامهم ليصنع لنفسه اسما أبديا الذي صيرهم في اللجج كفرس في البرية فلم يعثروا كبهائم تنزل إلى وطاء روح الرب أراحهم هكذا قدت شعبك لتصنع لنفسك اسم مجد تطلع من السماوات وانظر من مسكن قدسك ومجدك أين غيرتك وجبروتك زفير أحشائك ومراحمك نحوي امتنعت فإنك أنت أبونا وإن لم يعرفنا إبراهيم وإن لم يدرنا إسرائيل أنت يا رب أبونا ولينا منذ الأبد اسمك لماذا أضللتنا يا رب عن طرقك قصيت قلوبنا عن مخافتك ارجع من أجل عبيدك أسباط ميراثك إلى قليل امتلك شعب قدسك مضايقون داس قدسك قد كنا منذ زمان كالذين لم تحكم عليهم ولم يدعى عليهم باسمك مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس أذكركم بالجزء اللي قبل كده في الإصحاح 63 علشان نقدر نفهم الجزء بتاع النهارده أشعية بعينين النبوة شايف شعب إسرائيل لما هيروح في سبي بابل وشاف خلاص ربنا لإسرائيل من السبي وفيما أشعية يتكلم عن خلاص إسرائيل من سبي بابل بدأ يرى الخلاص الحقيقي من يد الشيطان على إيد السيد المسيح فبدأ الإصحاح 63 يوصف لنا الخلاص الحقيقي الخلاص من الخطية فالجزء الأول في الإصحاح 63 أشعية بعنين النبوة شاف المسيح عند الصليب فشاف المسيح ثيابه حمراء فدار حوار ما بين أشعية وما بين السيد المسيح فأشعية بيسأل السيد المسيح بيقول له ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة شاف المسيح لابس هدوم حمراء فبيقول له انت هدومك حمراء ليه انت شكلك زي واحد طالع من معصرة العنب زمان لما كانوا يعصروا العنب كانوا يحطوا العنب في حوض كده في الارض ويروحوا يدوسوا على العنب ده برجليهم فالعنب يطرطش على هدوم اللي بيدوسوا في المعاصر ديت يبقى هدومه طالعه كلها فيها بقع حمراء زي الجزار كده لما يكون طالع من المذبح فأشعيا مستغرب من منظر المسيح بيقول له ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة رد عليه السيد المسيح قال له أنا فعلا كنت في المعصرة بس مش معصرة عنب كنت في معصرة الصليب سبقت ودخلتها يوم الخميس في بستان جسماني وكلمة جسماني معناها معصرة لأنه السيد المسيح لما دخل البستان شرب كأس الألام بإرادته كامل قبل ما يشربه على ايد اليهود والرومان يوم الجمعة فقال له فعلا انا دخلت المعصرة قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي احد ليه دست المعصرة قال له علشان ابتدي سنة جديدة سماها سنة مفدي سنة الناس اللي انا هفديهم الناس اللي انا هخلصهم طيب السؤال هل ما كانش فيه غير السيد المسيح ممكن يقوم بهذا العمل طب ما كان أي حد تاني نبي أو ملاك يعمل الشغل ديت يدخل يشيل الصليب ويخلص البشرية فيرد ربنا في الإصحاح 63 في الجزء الأولاني يقول فنظرت ولم يكن معين وتحيرت إذ لم يكن عاضد ربنا بيقول أنا لما شفت الإنسان مغلوب من الخطية فلقيتش في حد يقدر يعين الإنسان محدش يقدر يخلص الإنسان فنظرت ولم يكن معين تحيرت إذ لم يكن عاضد ما لقيتش حد قادر يعضد الإنسان أو يسنده أو يقويه أو يخلصه من الفخ بتاع إبليس دوت ليه؟ لأنه قال الكتاب المقدس ليس بار ولا واحد لأنه الجميع يا أحبائي كان واقع تحت الخطية فما كانش فيه واحد منهم ينفع يكون مخلص للبشرية لأن المخلص ده لازم يكون هو أصلا بلا خطية فربنا بص كده منتظر هل ممكن حد في البشرية يخلص الإنسان قال ليس بار ولا واحد كله بي بينغلب من الخطية فنظرت ولم يكن معين وتحيرت إذ لم يكن عاضد طب تعمل إيه يا ربي قال فخلصت لي ذراعي وغيظي عضضني ربنا قال طيب أنا بنفسي اللي هخلص الإنسان وكأن يا أحبائي ربنا لما شاف إبليس متجبر على الطبيعة البشرية ودايس على الإنسان الموضوع ده أثار غيظ ربنا إنجاز التعبير يعني غيرة ربنا فخلصت لي ذراعي وغيظي عضضني ربنا شاف الشيطان كده متجبر على الإنسان فالموضوع ده أثار غيظ ربنا قال لا يمكن أترك الإنسان فريسة في إيدين الشيطان فعشان كده جه المسيح بنفسه وتمم الخلاص للبشرية من خلال الصليب طب ثمرة الخلاص دوت لا تملك النفس يا أحبائي قدام خلاص ربنا غير إن هي تشكر ربنا وتسبح ربنا فعشان كده قال أشعيا في العدد السابع إحسانات الرب أذكر النفس البشرية لما أدركت الخلاص بتاع المسيح وأدركت إحسان ربنا علينا وإزاي ربنا خلصنا من الموت فالنفس تظل تتذكر عمل ربنا ده إحسانات الرب أذكر لا يمكن أنسى الخلاص اللي عمله المسيح تسبيح الرب حسب كل ما كافأنا به الرب النفس يا أحبائي اللي تعترف بالفضل لله اللي ما تنساش الخلاص دوت اللي تفضل تسبح ربنا وتشكره يرد عليها المسيح يقول لها حقا إنهم شعبي اللي يعترف بالخلاص يا أحبائي اللي يظل يسبح ربنا ويشكره على الصليب ربنا يبص له يقول له فعلا أنت من شعبي حقا إنهم شعبي بنون لا يخونون إزاي يا ربي بنون لا يخونون ده احنا طول النهار بنخونك بالخطية قال لا ما دام انتم معترفين بصليبي ما دام انتم فرحانين بالصليب بتاعي ما دام انتم متمسكين بصليبي ربنا يبص لنا يقول حقا انهم شعبي بنون لا يخونون فعشان كده صار لهم مخلصا اللذيذ يا احبائي انه في الجزء اللي فات ان مش بس ربنا خلص النفس البشريه من ايد الشيطان لكن يكمل اشعيا ويقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم ملاك حضرته اللي هو ايه الملاك اللي واقف في حضرة الله كلمة ملاك يعني مرسل ملاك حضرته ده السيد المسيح لأنه مرسل من الآب فيلقب بلقب الملاك ملاك معناها مرسل وملاك حضرته لأنه هو اللي واقف في حضرة الله دائما هو اللي في حضن أبيه هو والآب واحد في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة ده كان الجزء اللي فات طب الجزء بقى بتاع النهاردة ايه رد فعل الإنسان تجاه عمل ربنا دوت تعالوا نشوفه ازاي الإنسان رد الجميل لو جاز يعني تعبير رد الجميل ده لربنا بعد الخلاص اللي عمله ربنا دوت تتوقع يكون رد فعل الإنسان إيه شوفوا كلمة ربنا يقول إيه ولكنهم إيه يا ربي سبحوا ربنا شكروا ربنا حمدوا ربنا طوعوا ربنا لا ولكنهم تمردوا صوروا ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه فتحول لهم عدوا وهو حاربهم عجيب يا أحبائي محبة الله العجيبة جدا ديت ربنا اللي لما لقى الطبيعة البشرية مغلوبة من الشيطان فغيرة ربنا صنعت الخلاص دوت ربنا اللي لم يأتمن لا ملاك ولا رئيس ملائكة على خلاصنا بل هو بنفسه جه وداس المعصرة بذاته يكون رد فعل الإنسان قدام المحبة دي إيه؟ الجحود ويا ريت الموضوع ده يحصل مرة واحدة في تاريخ الإنسان بل في التاريخ البشري كله من أول ما ربنا أوجد الإنسان تملي معاملات الله محبة وطول أناه ولطف وصلاح وفي المقابل رد فعل الإنسان جحود وتذمر وارتداد وعدم شكر امسكوا شعب إسرائيل وبعد كده نطبقها علينا شعب إسرائيل شوف يا أحبائي المحبة اللي ربنا قدمها لإسرائيل لما الواحد يقرأ في التاريخ بتاع العهد القديم التاريخ المقدس يعني فعلا إسرائيل ده زي ابن مدلل عند ربنا كأن ربنا في الأرض دي كلها ما فيش شعب بيعنيه ما فيش شعب يهتم بيه إلا إسرائيل يحايل فيهم ويدادي فيهم عطايا الله بلا وصف لإسرائيل تصوروا لما شعب ربنا يختاره من وسط الشعوب كلها علشان يكون شعب الله كل الشعوب تبقى غرقانة في العبادات الوثنية وفي النجازات وفي عبادات الأصنام ودول الشعب الوحيد اللي يعرف ربنا كل الشعوب ملهاش أنبياء وملهاش رسالة من الله ولا وصايا من ربنا إلا إسرائيل هم الوحيدين في الأرض كلها اللي مستلمين وصايا من إيد ربنا واللي ربنا يبعث ليهم في أنبياء ربنا يعمل معاهم إحسانات رغم تمردهم ربنا يرجع تاني ويزيد عطاياه ورأفاته لإسرائيل رغم إحسانات الله الكتيرة جدا لإسرائيل ديت رد الفعل إيه لكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه من البداية خالص من يوم ما ربنا اختارهم وطلعهم من أرض مصر وأذل المصريين من أجلهم بعد ما طلعوا من مصر راحوا عبدوا العجل في البرية وقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل اللي أخرجتك من مصر مش بس زعلوا ربنا في أمر عبادة العجل لكن راحوا زنوا مع بنات مؤاب وعبدوا الآلهة الوثنية بتاعت شعب مؤاب لكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدس مش بس كده لكن طول رحلة البرية أربعين سنة ما نجدش فيها إلا التذمر كل شوية أي مشكلة مهما كانت صغيرة تقابل إسرائيل في البرية يروح لموسى لماذا أخرجتنا من مصر هو ما فيش قبور في مصر هو أنت طالع تموتنا في البرية رد فعل الشعب مباشرة إيه التذمر سبع أمم اللي كانوا سكنانين في أرض كنعان ربنا أبدهم وسكن إسرائيل بعد ما يدخلوا في كنعان يقول الإنجيل إيه إنه صنع كل واحد ما يحسن في قلبه كل واحد ماشي بمزاجه ونسي ربنا إلا أكتر من كده ربنا يقول لإسرائيل أنا الملك بتاعكم يجوا يقولوا له لا مش عايزينك تملك علينا إحنا عايزين يكون لينا ملك زينا زي بقية الشعوب لدرجة إن لما صموئيل النبي زعل قال أنت زعلان ليه؟ لم يرفضوك أنت بل إياي رفض هو أنت ملك يا صموئيل؟ ده هم بيقولوا مش عايزين ملك أنت مش ملك ده أنا اللي الملك بتاعهم ده هم مش رافضينك انت ده رافضيني انا بقول يا احبائي طول التاريخ لو حبينا نلخص اسرائيل ايه تمردوا واحزنوا روح قدسه فعلا زي ما قال لهم القديس استفانوس يا قصاة الرقاب كما كان اباؤكم كذلك انتم يا ريت يعني حتى اولادهم اللي عصروا السيد المسيح كانوا اسعد حال لكن كانوا نفس السكه جالهم السيد المسيح وكانت النتيجة أن قالوا إيه هذا هو الوارث هلما نقتله لكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه تمرد إسرائيل ده بقاله قد إيه يا أحبابي بقاله 2000 سنة ساعة ما تجسد السيد المسيح حتى هذه اللحظة وإسرائيل متمرد على مخلصه رافضين المسيح تمردوا وأحزنوا روح قدسه طب احبائي انا مش بتكلم على اسرائيل طب ما كل واحد فينا هو قاعد يتذكر احسانات ربنا عليه يتذكر معاملات الله معاه كم مرة يا احبائي كنا في ضيقات كم مرة كنا مغلوبين من خطايا كم مرة صرخنا لربنا وربنا استجاب لنا طب والنتيجة ايه النتيجة خايف تنطبق علينا الكلمة دي لكنهم تمردوا كم مرة وعدنا ربنا خلاص يا رب توبة دي آخر مرة يا رب أنا مش هرجع للسكة دي تاني بس يا رب نجيني من الضيقة دي خلاص آخر كلام آخر كلام بعد ما ربنا يخلصنا من الضيقة زي بالظبط فرعون تنزل الضربة على فرعون يعيط لموسى يقول له خلاص يا موسى ربنا يشيل الضربة دي وأنا همشي كويس تترفع الضربة فقص فرعون قلبه نفس القصة بتحصل معانا لكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه طب النتيجة إيه يا أحبائي النتيجة كلمة صعبة فتحول لهم عدوا وهو حاربهم كلمة صعبة تحول لهم عدوا صار يا أحبائي الله المخلص الله المحامي عن شعبه هو تحول ليهم لإيه لعدو وهو بنفسه اللي بدأ يحاربه التحول يا أحبائي مش من جهة الله التحول ده من جهة الإنسان نفسه الإنسان هو اللي بنفسه اللي تحول عن ربنا الإنسان هو اللي بنفسه اللي انحاز للشيطان عشان كده الكتاب المقدس قال لنا إن محبة العالم عداوة لله من أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار إيه عدوا لله يعني العداوة مش من ناحية ربنا العداوة من ناحية الإنسان أنا لما بسيب ربنا وابتدي أتعلق بالعالم أنا اللي بقيت في عداوة مع ربنا فتحول لهم عدوا وهو حاربهم فعلا يا أحبائي لما نرجع أيضا للتاريخ المقدس لأنه ليس عند الله محاباة كل مرة تمرت إسرائيل على ربنا كانت النتيجة أن ربنا بنفسه وقف يقاوم إسرائيل لما خانوا ربنا في أريحة وما سمعوش كلامه وتمردوا عليه ربنا بنفسه اللي كسر أريحة قدامهم هو اللي هزمهم في عاج عايدي قرية صغيرة كانت يستحيل أن عايدي تغلب إسرائيل هم اللي انهزموا ليه ربنا تحول لهم عدوا وهو حاربهم أيضا يا أحبائي في أيام القضاء كان كل الشعب لما يترك ربنا ويبعد عن ربنا ويلخبط ويتمرد على ربنا ربنا كان يخلي الشعوب اللي حواليهم يذلوهم علشان الشعب يصرخ لربنا هو نفسه ربنا اللي خلص إسرائيل هو اللي تحول لهم عدوا وهو حاربهم أيضا يا أحبائي في سبي آشور وفي سبي بابل كل تاريخ إسرائيل كل تمرد على إسرائيل من إسرائيل تكون النتيجة بتاعته إيه؟ إن ربنا يقاوم إسرائيل لما جه السيد المسيح يا أحبائي وإسرائيل رفضوه النتيجة إيه؟ تحول لهم عدوا وهو حرب لما جه السيد المسيح قالوا لا نريد إن هذا يملك علينا ليس لنا ملك إلا قيصر قال لهم أنتوا اخترتوا قيصر طيب روحوا لقيصر قيصر اللي انتوا اخترتوه دوت هو اللي ذل إسرائيل بعد كده قيصر اللي هم اختاروه رفضوا السيد المسيح قال لا المسيح مش الملك بتاعنا احنا الملك بتاعنا قيصر قال لهم طب خلاص روحوا لقيصر مش انتوا اللي اخترتوه عشان كده بقول لكم يا احبائي تحول لهم عدوا التحول مش من جهه ربنا التحول من جهه الانسان تيتوس دوت اللي ذل اسرائيل واللي هدم ليهم الهيكل صار فيما بعد قيصر واللي على ايديه اتشتت اسرائيل في كل الارض تحول لهم عدوا وهو حاربهم برضه يا احبائي نطبقها علينا ياما الواحد يسمع واحد يقول لك انا ربنا معاندني انا ربنا واقف قصادي لا يا احبائي مش ربنا اللي معاندنا احنا اللي معاندين ربنا احنا اللي بنبعد عن ربنا احنا اللي تنطبق علينا الكلمه بتاعت ارميه اعطوني القفا للوجه كل ما الواحد يجد الدنيا معكساه كده والظروف تبدو ان هي ضده الواحد فينا يرجع لنفسه هيلاقي ايه اسمع كلمه ربنا وسطك حرام يا اسرائيل جوه في حاجه غلط لكن اللذيذ يا أحبائي واللطيف جدا في ربنا رغم تمردهم دوت ورغم أن هم اختاروا طريق العصيان وجنوا ثمرة خطيتهم لكن بصوا الكتاب المقدس يقول إيه ثم ذكر الأيام القديمة موسى وشعبه أين الذي أصعدهم من البحر مع راعي غنمه أين الذي جعل في وسطهم روح قدسه ثم ذكر ديت ليها معنيين المعنى الأول من جهتنا إحنا والمعنى الثاني من جهة ربنا ناخد المعنى من جهتنا إحنا ثم ذكر الأيام القديمة موسى وشعبه الشعب في القديم يا أحبائي لما ربنا أحسن ليه وجه الشعب تمرد على ربنا وربنا تحول لهم عدوا وهو حاربهم وراح قال لموسى يا موسى دعني أفني هذا الشعب كانت النتيجة إيه ثم ذكر الأيام القديمة وقف موسى قدام ربنا يذكره بالأيام القديمة قال له يا رب انت نسيت انت نسيت يا رب أعمالك معانا انت نسيت ازاي خرجتنا من أرض مصر انت عايز الشعوب اللي حوالينا يقولوا ان انت طلعتنا من مصر ما قدرتش تدخلنا أرض كنعان فموتنا في البرية اذكر يا رب الأعمال الأولى بتاعتك اذكر يا رب الوعد اللي انت اديته لإبراهيم ولإسحاق وليعقوب وقف موسى يا أحبائي فكر ربنا بالأعمال القديمة اللي عملها ربنا مع شعبه وأول ما ربنا تذكر الأعمال القديمة دي إيه رجع عن حمو غضبه آدي يا أحبائي مفهوم الشفاعة الشفاعة يعني القديسين يقفوا قدام ربنا يقولوا رب إيه أنت نسيت مش دي الكنيسة اللي أنت مت من أجلها مش دي الكنيسة اللي أنت اتجسدت من أجلها مش دي الكنيسة اللي أنت صلبت من أجلها ارجع عن حمو غضبك ثم ذكر الأيام القديمة موسى وشعبه حلو يا أحبائي لما النفس فينا تشعر إن هي واقعة تحت تأديب إيد ربنا تقف قدام ربنا تذكر ربنا بالأعمال القديمة معاه إيه رب مش أنت زمان عملت معايا كذا مش أنت زمان خلصتني مش أنت زمان اديتني وعد معين في الإنجيل أقعد أفكر ربنا بالإيه بالأعمال القديمة وأول ما ربنا يتذكر الأعمال القديمة ديت يرجع عن حمو غضبه أيضا يذكر موسى ربنا يقول له رب اللي أنت عملته ده عملته من أجل مجدك ولو أنت تركت إسرائيل الأمر دوت هيقيم مشين لاسم الله مش مشين لإسرائيل عشان كده يقول ليصنع لنفسه اسما أبديا لتصنع لنفسك اسم مجد اللي انت عملته يا رب مع إسرائيل ده مش علشان إسرائيل يستاهل ده انت عشان تمجد اسمك عشان دول اسمك دعي عليهم طب رب احنا ما نستاهلش لكن انت ترضى ان اسمك يوهان انت ترضى ان مجدك يداس وسط الشعوب فعلا يا أحبائي اللي عمله ربنا مع إسرائيل ربنا عامل لنفسه اسم ومجد أبدي العجيب يا أحبائي أن عبور البحر الأحمر فعلا كل الأديان تذكره موجود عند اليهود وموجود عندنا في كتابنا المقدس حتى عند المسلمين موجود أن ربنا شق لإسرائيل بحر صوف إيه؟ ربنا يعمل لنفسه مجد أبدي ربنا يصنع اسم أو مجد لاسمه فوقف موسى قدام ربنا يقول له رب طب مش علشان خاطرنا مش علشان خاطر الوعد اللي انت اديته لابائنا طب علشان خاطر اسمك لذيذة قبل ما أكمل المعنى الثاني في الآية ديت يقول أين الذي أصعدهم من البحر مع راعي غنمه مين الراعي بتاع الغنم دوت موسى لذيذ يا أحبائي إن موسى الأمير بتاع مصر موسى ابن ابن فرعون لكن اللقب اللي بيذكر بيه موسى هنا إيه إن هو راعي بتاع غنم الله وكأن هو ده مجد موسى مجد موسى مش هو إن هو ابن ابنة فرعون مجد موسى إن هو راعي شعب إسرائيل أين الذي أصعدهم من البحر مع راعي غنمه المهم يا أحبائي ده المعنى الأول لكلمة ثم ذكر إن إحنا نذكر ربنا بأعماله المعنى الثاني ذكر دي من جهة ربنا نفسه ربنا بعد ما إسرائيل تركه وتمرد عليه وربنا تحول لهم لعدوا ومنتقم وبدأ يأدب إسرائيل ربنا نفسه ذكر الأيام القديمة موسى وشعبه لذيذة الحتة دي يعني ربنا بس لإسرائيل كده قال إسرائيل غلط وإسرائيل يستاهل العقاب وبعد كده ربنا قعد كده مع نفسه وبدأ يفتكر زمان ذكر تذكر الله الأيام القديمة قال مش هم دول الشعب اللي لما بعت لهم موسى الراعي بتاعي وقلت لهم سيبوكم من مصر وتعالوا اخرجوا معايا في البرية مش هم دول اللي طوعوني مش هم دول اللي خرجوا ورايا في الصحراء خرجوا مش عارفين رايحين فين ودي يا أحبائي كانت الحتة اللي يعني كان إسرائيل آسر بيها قلب المسيح كل لما إسرائيل يغلط ويستحق العقاب ربنا يقول لهم لا أنسى خروجك ورائي في البرية مش ناسيلكم الحتة دي مش ناسي يا إسرائيل إزاي لما كنتوا في مصر وقابلتوا إنك تطلعوا ورايا رغم إن أنتوا طالعين في صحراء رغم إن مش عارفين المشوار هيخلص إمتى وهيخلص إزاي لكن محبة فيا رضيتوا إنكم تخرجوا في البرية أنا مش ناسيلكم العمل دوت ثم ذكر الأيام القديمة موسى وشعبه أيضا يا أحبائي ربنا بيتعامل معانا بنفس الطريقة نفس فينا لما تشفت كده وتبعد بعيد عن ربنا وتستحق التأديب وتستحق العقاب لكن يجي ربنا كده يتذكر لهذه النفس الأعمال القديمة يتذكر للنفس دي محبتها الأولى آه أنا فاكر النفس ديت غيرتها واشتياقاتها الشديدة للصلاة واشتياقاتها الشديدة للقداسات أنا فاكر النفس ديت إزاي كانت كل يوم بتشتاق إنها تيجي تحضر القداس إنها كانت تقوم بدري إزاي كانت النفس ديت بتشتاق جدا لسماع كلمتي إزاي كانت كل يوم تقعد مع الإنجيل إزاي كانت بتخدم وتكرز باسمي رغم إن هي دلوقتي ملخبطة ورغم إن هي تستحق العقاب لكن أنا مش ناسلها المحبة الأولى بتاعتها ثم ذكر الأيام القديمة حلو قوي يا أحبائي إن ربنا بيذكر لكل نفس فينا المحبة الأولى ما بينساش ما بينساش في سنة من السنين بدأ الصوم وبديت الصوم باشتياقات شديدة وبحرارة شديدة تقول لي بس أنا دلوقتي في ضعف وفي تكاسل ربنا يقول لك لكن أنا مش نسيلك إنك في سنة من السنين بديت الصوم ده بمحبة قوية وبغيرة شديدة ربنا ما بينساش يا أحبائي ثم ذكر الأيام القديمة ربنا يا أحبائي بيتذكر حتى كوباية المية الباردة يقول أنا فاكر لك يا نفس إنك في يوم من الأيام أعطيتي كأس ماء بارد باسمي ديت أجرها مش هيضيع ثم ذكر حلو قوي ثم ذكر الأيام القديمة عشان كده يا أحبائي نصلي النهاردة 2 أبريل كل سنة وانتم طيبين عيد ظهور العذراء مريم زي دلوقتي كده بالليل يوم 2 أبريل سنة 68 1968 بدأ ظهور العذراء على قباب كنيسة الزيتون في القداس المريمي في اسم لطيفة خالص عن العذراء مريم نقول لها إيه ذكري ابنك الحبيب الذي يتذكر دون أن ينسى أحد احنا عارفين المسيح ما بينساش بس انت فكريه يا عذراء ذكريه بإيه ذكريه بالأيام القديمة نقول كده في الاسم ذكريه بهروبك معه من مدينة إلى مدينة أيام هيرودس الشرير فكريه يا عذراء إزاي محبة فينا قبل إن هو يتجسد إزاي لما هيرودس هاج عليه راح سايب له اليهودية وجه في مصر وياما من المدن والقرى في مصر رفضته وانت بتهربي معاه فكريه بالأيام دي ذكريه بالآلام التي كابدتيها معه ذكريه بدموعك الثمينة التي انسكبت على جبينه الطاهر طبعا في تاريخ خروج العائلة المقدسة مرات كتير لما كانت العذراء تقابل بالرفض من بعض المدن في مصر يعني في مدينة من المدن كان المسيح طفل عايز يشرب فدخلت العذراء مدينة من المدن قلت له ما شوية مية بس نسقي الواد الصغير قال له لا لا أنت ولا ابنك ندخلك عندنا لأن هم سامعين من المدن اللي قبل كده كل ما تدخل مدينة الأصنام تتهد فكرشوها فالعذراء صعبان عليها الطفل فبدت الدموع تنسكب من على خدها أم ابنها عطشان ومش راضيين يدوها شوية مية فأول ما نزلت دموع العذراء على خد المسيح فالمسيح وهو طفل صغير مد إيديه ومسح دموع العذراء ولا ما تحزنيش يا أمي وراح راسم دايرة كده على الأرض والدايرة دي اتفجر منها بير مية حتى الحتة دي سموها المحمى لأنه العذراء خدت من المية دي وسقت الطفل يسوع وحمته فبنقول لها يا عذراء ذكريه بالآلام اللي كبتيها معاه ذكريه بدموعك الثمينة اللي انسكبت على جبينه الطاهر ذكريه بالأيام القديمة عشان لما يفتكر كده ذكريه بالرحمة لا بالغضب ذكريه بالخطاة قبل الأبرار عشان لما يفتكر المحبة ديت يفتكر الأعمال القديمة ديت يترفق بشعبه ثم ذكر الأيام القديمة حلو يا أحبائي إن ربنا ما بينساش أيضا يا أحبائي ربنا يتذكر لإسرائيل خروجهم من مصر يقول إيه ثم ذكر الأيام القديمة موسى وشعبه الذي أصعدهم من البحر ربنا افتكر إسرائيل دوت اللي قبلوا محبة في شخصه إن يخرجوا من مصر ربنا قاعد يتذكر إزاي طلعوا من مصر ولما وقفوا عند البحر الأحمر ولقوا فرعون جاي من وراهم والشعب صرخ لي إزاي أنا فتحت ليهم البحر الذي شق المياه قدامهم إزاي شقت لهم البحر الذي سيرهم في اللجج كفرس في البرية اللجج إيه أعماق البحر تصور يا أحبائي المية السيلة دي تقف حيطة وإسرائيل يعدي في وسط البحر زي فرسة بتجري في الصحراء اجتازوا في الأحمر كما في اليابسة الأمر الذي لما شرع فيه المصريين هلكوا فربنا قاعد يتذكر أعماله القديمة مع إسرائيل عشان كده أحبائي احنا برضه نمسك في الحتة ديت واحنا بنصلي القداس نقول له ربي افتكر ايه افتكر ايه ربنا يقول كده حدث لكي تتبرر ذكرني ربنا يقول كده في سفر اشعياء فكروني كده اه نفكرك يا ربي ان من اجلي الجمت البحر شوف انا ربنا غالي عندك قد ايه انت يعني محبتك اتغيرت ده انت عشان خاطري البحر الهايج دوت وضعت ليه حد لا يتجاوزه فنصلي له في القداس الغرغوري نقول له من اجلي الجمت البحر ذكرني فبنذكر ربنا باعماله القديمه ايضا ربنا يتذكر مش بس موسى وشعبه مش بس الخروج من مصر لكن يتذكر ايضا رحله اسرائيل في البريه الشعب خاطي وبدأ ربنا ينتقم من إسرائيل وفيما الله ينتقم منهم وفيما الله يؤدبهم بدأ ربنا يتذكر الأيام القديمة فقعد ربنا يفتكر اللي أنا بأدبهم دول اللي بيصرخوا دول من المضايقين دول إيه دول اللي خرجوا ورايا في البرية دول اللي أنا عشانهم شقيت البحر دول اللي أنا قدتهم في البرية يقول إيه كبهائم تنزل إلى وطاء دول كانوا طالعين في الصحراء زي البهيمة ما تعرفش الطريق زي ما كنت بمشيهم كانوا بيمشوا عمرهم ما خلفوني السحابة كانت تقول يمين كانوا يروحوا يمين السحابة تقول شمال يروحوا شمال زي ما كنت بمشيهم كانوا بيمشوا وراي ربنا مش ناسي دي ودي أثرت قلب ربنا كبهائم تنزل إلى وطاء أيضا يا أحبائي الكنيسة لما أدركت ديت نصلي نقول لربنا احسبني كبهيمة عندك زي ما إسرائيل كان زي البهايم كده يعني يعني ما عرفوش يقودوا نفسيهم مطرح ما كان ربنا يقودهم كان يمشوا ورا ربنا كغنم لا راعي له احنا برضو بنقف قدام ربنا نقول يا رب طب احسبنا ان احنا كمان زي البهايم مشينا انت بحسب مشيئتك بحسب ارادتك مش عايزين نمشي بفكرنا أيضا يتذكر الله إسرائيل في البرية يقول روح الرب أراحهم أنا مش ناسي إنه إسرائيل دوت لما كان في الصحراء وأنا خليت الروح القدس اللي كان بيحل على شكل سحابة يظلل عليهم عشان الشمس ما تحرقش راسه روح الرب أراحهم ولما كانت الدنيا تليل أنا مش ناسي إزاي خليت عمود السحاب ده يتحول لعمود نار وينور للشعب ربنا قاعد يتذكر معاملاته مع إسرائيل ثم ذكر الأيام القديمة ذكر الخروج من مصر ذكر عبور البحر الأحمر ذكر رحلة البرية أيضا الله يتذكر قوته اللي اداها لموسى يقول الذي صير ليمين موسى ذراع مجده يعني اديت كل قوتي لموسى اديت كل قوتي لموسى يعمل بيها عجائب وعظائم من أجل شعب إسرائيل أنا مش ناسي دي مش ناس ازاي خليت موسى يضرب مصر عشر ضربات دي ايه دي دي ذراع قوة الله اداها لموسى مش ناس ازاي خليت موسى يقف من اجل شعبي قدام الصحراء المصريين ويكسرهم ويهزمهم حتى انه يعترفوا انه ده اصدع الله مش ناسي ازاي اديت قوتي لموسى عشان يشق الاحمر ربنا بيتذكر فاشعيا بيختم بيقول له هكذا قدت شعبك انت رب عودتنا على كده انت عودتنا يا رب ان انت تقودنا ان انت تحتمل ضعفاتنا ان انت حتى ان اخطأنا ترجع عن حمو غضبك اشعيا واقف يشفع في اسرائيل اشعيا بعينين النبوه شايف اسرائيل راح السبي فبيقول يا رب تذكر الايام القديمه تذكر معاملاتك مع ابائنا لكن يا احبائي هنا عايز اقف وقفه السؤال الخطير بعد كل اعمال الله ديت الله يتساءل وبيقول ايه أين الذي أصعدهم من البحر أين الذي جعل في وسطهم روح قدسه ربنا بيسأل الكنيسة اللي أنا خرجتها من بحر العالم ديت الكنيسة اللي أنا أعطيتها روح قدسي يسكن جواها أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم ربنا بيسأل فينها دي دلوقتي أين الذي أصعدهم من البحر من طوفان العالم أين الذي جعل في وسطهم روح قدسه بمسحة الميرون ربنا بيسأل فيه ليه يا أحبائي تشبهنا بالعالم ربنا لما بيتذكر أعماله معانا ويبص للحال بتاعنا بتكسر قلب ربنا هم دول اللي أنا عملت معاهم معروف هم دول اللي أنا أحسنت إليهم ليه إيه إفرايم اختلط بالشعوب ليه شعبي بدأ يبقى شكله شكل العالم سلوكه زي سلوك العالم ليه تاهوا في وسط العالم ده أنا لما اخترتكم يا كنيسة لما خرجتكم من طوفان العالم لما اديتكم الروح القدس كان غرضي أنكم تصوروا تسيروا نور للعالم فربنا بيسأل فين أين الذي أصعدهم من البحر سفر الرؤيا يا أحبائي ينصحنا نصيحة رد على السؤال دوت يقول لنا أذكر من أين سقطت وتوب واعمل الأعمال الأولى إن كنا يا أحبائي في القديم تمتعنا بأعمال الله إن كنا في فكر ربنا إن إحنا نكون نور للعالم وملح للأرض طب لو إحنا دلوقتي امتزجنا بالشعوب لو اختلطنا بالشعوب لو ما بقناش معروفين في وسط أهل العالم فربنا بينصحنا بيقول لنا اذكر من أين سقطت وتوب واعمل الأعمال الأولى افتكروا الأعمال بتاعت زمان شوفوا الخطية دخلت منين وابتدوا اقفلوا ببان الخطية ديت وارجعوا زي ما كنتم الأول نرجع لأشعية أحبائي قلنا إن أشعية بيذكر الله بمعاملاته القديمة فبعد ما قعد يفكر ربنا فبدأ أشعية يشفع في الشعب قدام ربنا فيقول لربنا في العدد 15 تطلع من السماوات وانظر من مسكن قدسك أشعية بيقول رب يبص كده من فوق تطلع من السماوات وانظر من مسكن قدسك ومجدك أين غيرتك وجبروتك زفير أحشائك ومراحمك نحوي امتنعت أشعيا بيصرخ لربنا مش دول يا رب اللي انت خلصتهم مش دول اللي انت شقت لهم البحر الأحمر مش دول اللي انت قدتهم في البرية ايه يا رب ايه الحكاية فين غيرتك فين جبروتك فين زفير أحشائك عارفين واحد لما يبقى متنرفز ياخد شهيق كده ويطلع زفير بغضب قال يا رب فين غيرتك انت ساكت ليه هتسيب الشعب اللي انت اخترته دوت الشيطان يدوس عليه تطلع من السماوات وانظر من مسكن قدسك ما تبص لينا يا رب انا متأكد يا رب انك لما تبص من السماء وتشوف ضعفنا وتشوف انكسارنا وتشوف الشيطان ازاي دايس علينا مش هتحتمل المنظر دوت انت يا رب المشكلة ان انت بتحجب وجهك لكن انا متأكد يا رب لو انت بصيت لينا واحنا مبصورين في الخطية لا يمكن تسقط لان انا عارف غيرتك انا عارف انك لا يمكن تحتمل انك تشوف ميراثك بيتداس عليه فأشعية بيتحايل على ربنا بيقول له إيه تطلع من السماوات وانظر بص بس فعلا يا أحبائي مش ده اللي حصل عند قبر العذر لما راح السيد المسيح بيت عنيا بعد ما العذر مات فمريم ومارثا قالوا له لو كنت ها هنا لم يمت أخي قالوا له طيب تعالى أين وضعتموه قالوا له تعالى وانظر احنا متأكدين لو انت شفت المنظر مش هتحتمل وفعلا يا أحبائي راح السيد المسيح وقف قدام قبر العازر وبكى ما احتملش المسيح يشوف حبيبه العازر ميت منتن ومتربط فتحنن يسوع فصرخ لعازر هلم خارجا فشاي بيقول يا رب أنا عارفك أنت بس إيه بص ولو بصيت لا يمكن إنك تسكت تطلع من السماوات وانظر من مسكن قدسك عشان كده أحبائي الكنيسة لقطتها وحطتها في اللحن بتاع افرح يا مريم نقول له إيه أيها الرب إله القوات ارجع واطلع من السماء وانظر احنا حالنا في لخبطة حالنا في ضيق كل اللي عايزينه بس يا رب بس انت ايه بص من السماء ولما هتبص وهتشوف الكرمة دي تعبانة لابد انك تتعهد هذه الكرمة لا يمكن تشوف الكرمة بتاعتك الكنيسة تعبانة وتسقط بس انت بس ايه بص اصلحها ثبتها هذه التي غرستها يمينك تطلع من السماوات وانظر من مسكن قدسك كلمة صعبة يا أحبائي اللي بيقولها له أشعية بيقول له مراحمك نحوي امتنعت صار يا أحبائي عايزك تتخيلوا لو مراحم ربنا امتنعت عن إنسان ده لا ينتظر إلا الدينونة والهلاك ينتظر لو ربنا ما يرحمش ياه دي صعبة خالص مراحمك نحوي امتنعت ايه رب الحكاية انت هترفع المراحم بتاعتك ده على رأي ما المزمور قال له لأن رحمتك أفضل من الحياة تصوروا المرتل بيقول له يا ربي لو الحياة بدون رحمتك في كف ورحمتك في كفة تانية لا أنا موت بس ما تمتنعش عني مراحمك رحمتك أفضل من إن أنا أعيش بدون التمتع بهذه الرحمة فشعيا بيبص ربنا بيقول له يا ربي الحكاية مراحمك نحوي امتنعت أنت خلاص يا ربي بطلت ترحم بص يا أحبائي منتهى الانكسار لأشعيا قدام ربنا ودي الحتة اللي تحنن قلب ربنا بيقول له فأنك أنت أبونا احبائي يعني بصوا القديسين ازاي يجلبوا مراحم الله اسرائيل غلط وتمرد ويستاهل العقاب بص نمرة واحد أشعية بيقول له إيه بيقول له تذكر الأيام القديمة افتكر معاملاتك معانا الحاجة الثانية بيقول له طيب بص لنا كده في أب صاروا معايا أب مثلا وباصص كده من البلكونة وابنه واحد ماسكه في الشارع هرسه والولد بيصرخ بيعيط هل ممكن أب يشوف المنظر ده ويحتمل؟ مستحيل يمكن لو هو جوه ومش شايف ومش سامع ماشي فشهد له يا رب الحكايه انت هتداري وجهك ولا ايه انا عارفك انت لو بس بصيت لينا انت بس لو شفت الذل اللي احنا فيه لو عينيك شافت الضعف بتاعنا يستحيل تسكت تطلع وانظر من مسكن قدسك ما تبص من فوق ايه الحكايه انت مراحمك امتنعت عننا ولا ايه الموقف الثالث اللي أشعيا بيحنن بيه ربنا قال له طيب بلاش تفتكر الأيام الأولى بلاش تبص لينا من السماء برضو أنت يا رب أبونا ترضى أب يرضى لأولاده إن ينكسروا إن ينهزموا أنت أبونا فإنك أنت أبونا وإن لم يعرفنا إبراهيم وإن لم يدرنا إسرائيل أنت يا رب أبونا وولينا منذ الأبد اسمك حتى لو صرخنا لابراهيم اشفع فينا ابراهيم يقول لا انا ما اعرفكمش حتى لو لم يعرفنا ابراهيم لو ابراهيم اتنكر لينا لو اسرائيل اتبر مننا احنا ولادك هتسيبنا فانك انت يا رب ابونا بص يا احبائي ازاي اشعيا بيحنن ربنا اسرائيل يا احبائي طول عمره بيفتخر ان هم نسل ابراهيم ده افتخار اسرائيل لغايه النهارده يقول لك ابراهيم ده اسرائيلي ابراهيم ده ابونا احنا بس ودي اللي بتميز اسرائيل عن بقيه الشعوب ان احنا نسل ابراهيم لدرجه ان لما كانوا بيتكلموا مع السيد المسيح يقولوا له نحن اولاد ابراهيم ده كفايه امتياز لينا ان احنا اولاد ابراهيم أشعيا النهارده واقف قدام ربنا بيقول له يا رب مش مهم الانتساب لابراهيم لكن الاهم من كده ان احنا ايه ان احنا اولادك فانك انت ابونا وان لم يعرفنا ابراهيم معلمنا بولس الرسول يا احبائي لقط الحته ديت في روميا الاصحاح 5 و6 اسرائيل اللي بيفتخر ان هم نسل ابراهيم فجه بولس الرسول قال لا احنا مش بنفتخر ان احنا اولاد ابراهيم احنا بنفتخر ان احنا اولاد ربنا فانك انت ابونا وان لم يعرفنا ابراهيم انت يا رب ابونا لذيذ يا أحبائي إن الإنسان يشعر فعلا إن الله أبوه أنت يا رب أبونا إحنا أولادك في قصة لطيفة في التلمود بتاع الجليل الجليل اللي هي شمال إسرائيل التلمود دوت يقول إن كان في راجل كان عايش أيام السيد المسيح والراجل ده كانوا ينادوه يقولوا له أبا كلمة أبا كلمة أرامي معناها يابا بابا يعني الراجل دوت كان راجل تقي جدا لما كان المطر ما كانش ينزل في الجليل فالناس يموتوا من العطش فكانوا كل الرجالة اللي في القرية يلموا عيالهم الصغيرين الولاد عايزين مية مقدرش يحتمل صراخ الأطفال فيروح طالع فوق السطح ويكلم ربنا يقول له أنت أبا الحقيقي هما مش عارفينك أبا الولاد عايزين مية وأول ما يقول الكلمة ديت الدنيا كانت تشتي شتاء شديد جدا كان فعلا أيام السيد المسيح كان في بعض الأتقياء من إسرائيل متمسكين بأن الله هو أبونا الراجل ده كان عايش في أيام تجسد السيد المسيح فإنك أنت أبونا وإن لم يعرفنا إبراهيم وإن لم يدرنا إسرائيل أنت يا رب أبونا حلو أوي يعاتب أشعية ربنا ابن بيتعاتب مع أبوه بيقول له لماذا أضللتنا يا رب عن طرقك قصيت قلوبنا عن مخافتك ارجع من أجل عبيدك أصبات ميراثك أشعية بعد ما بيخاطب ربنا بيقول له لأنك أنت يا رب أبونا إحنا لا نعرف إبراهيم ولا نعرف إسحاق ولا نعرف يعقوب كل دول ممكن يشوفوا خطايانا يتنكروا لينا لكن أنت أبونا وإحنا ماسكين فيك فابن بيتعاتب مع ابوه فبيقول له لماذا اضللتنا يا رب عن طرقك؟ ليه يا رب سبتنا نبعد بعيد عنك؟ مش احنا اولادك؟ احنا صح غلطنا واللي احنا فيه دوت ثمرة خطيتنا واحنا نستاهل لكن انا بسألك من البداية ليه خلتنا نضل عنك؟ لماذا اضللتنا يا رب عن طرقك؟ تقول لي اللي ضلتكم هي الخطية صح يا رب الخطية هي اللي ضلتنا طب ليه تسيب الخطية تضلنا؟ مش انا ابنك مش الاب يحامي عن ابنه مش الاب يدافع عن ابنه مش الاب يحمي ابنه لماذا أضللتنا يا رب عن طريقك فعلا يا أحبائي إسرائيل لما كان طالع في البرية ضل الطريق وتاه في البرية حتى أنه زمن البرية بقى اسمه زمن التيه التوهان والسبب هو الخطية فأشعية بيتعاتب مع ربنا طب يا رب احنا غلطنا وبسبب خطيتنا نستحق التوهان طب ليه من البداية انت تسيبنا نغلط ليه من البداية تسيبنا نتوه عنك مش انت يا رب الراعي الصالح الراعي الصالح هو اللي يفتش عن الخروف الضال حتى لو احنا ضلينا حتى لو احنا بعدنا عنك انت يا رب مسؤول انك تروح وتجيبنا الخروف ما يعرفش يرجع لوحده الست اللي راح منها الدرهم قالت الدرهم اللي راح يجي يجي ازاي هي اللي قامت بنفسها تفتش عن الدرهم دوت حتى وجدته حتى يا رب لو احنا ضلينا انت مسؤوليتك انك ترجعنا تاني لماذا أضللتنا يا رب عن طرقك قصيت قلوبنا عن مخافتك وكان يا أحبائي هنا أشعية بيتعاتب مع ربنا ربنا في أول إصحاح في سفر أشعية قال هلما نتحاجج يقول الرب فأشعية قال له طيب أنا عايز أتحاجج معاك أنا عايز أتناقش معاك أنا في موضوع محيرني أنت يا ربي سبق واحتملت أسئلة أرميا النبي أرميا مرة وقف قدام ربنا قال له رب أنا ليا عتاب معاك أبر أنت يا رب من أن أحاكمك لكن أنا بس ليا سؤال عندك لماذا تنجح طريق الأشرار وأبر ربنا إن أرميا يقف يتعاتب معاه أبونا إبراهيم لما ربنا قال له إن أنا هأهلك سدوم وقف أبونا إبراهيم يعاتب ربنا قال له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا فأشعيا بيقول له طب يا رب وأنا كمان من نفسي النهاردة نفسي أتعاتب معاك افتح لي قلبك في كلمتين تعبني عايز اقولهم لك قال له عايز ايه يا اشعياء قال له لماذا اضللتنا قسيت قلوبنا ليه يا ربي ليه تضلنا ليه تقسي قلبنا مش انت يا ربي اللي قلت انك تريد ان الجميع يخلصون طب ليه يا ربي سايبنا في الخطيه تقول لي قلبي هو اللي مال للخطيه انت كنت قادر تمنع ميلان قلبي من الخطيه تقول لي أنا مديك حرية إرادة أقول لك يا ربي أنت لو شايف الحرية بتاعتي هتفسدني أنت تتدخل وتحط للحرية بتاعتي حدود مش أنت تريد أن الجميع يخلصون ليه سيبني لماذا أضللتنا لماذا قصيت قلوبنا فعلا يا أحبائي سؤال محير الواحد يقف يسأله ربنا الكتاب المقدس يقول أنه قص الله قلب فرعون طب يا رب ليه بتقسي قلبه ليه بتقسي قلبه تقول لي أنا عملت فرعون بمحبة وبطول أناه وفرعون أصر على القساوة فأنا أسلمتهم لذهن مرفوض طيب أنا يا رب بسألك أنت من البداية ليه سمحت إن فرعون يكون إناء للهوان ما أنت كان ممكن تخلقه إناء للمجد مش قلب فرعون ده أنت اللي خلقته أشياء بيتعاتب مع ربنا مع حاجة تحير لماذا أضللتنا لماذا قصيت قلوبنا ما انت يا ربي القلب ده في ايديك انت يوم ما خلقتني ليه سمحت يا رب ان انا اسلك في الخطيه ليه سمحت ان انا قلبي يكون فيه قساوه ليه خلقتني كده الطينه الخزاف هو اللي بيخلقها طب ما انت يا ربي قادر انك كنت تعمل كل الطين انيه للكرامه لماذا اضللتنا لماذا قصيت قلوبنا تقول لي هو الانسان فعلا بطبعه كل مره لما يغلط يجيب اللوم على ربنا اه صح هو ده طبع الانسان ابونا ادم لما غلط بدل ما يجيب اللوم على نفسه جاب اللوم على حواء مرسى لما كانت بتخدم راحت قالت للمسيح اما تبالي بان اختي تركتني اخدم وحدي لامت اللوم على ربنا مريم ومرسى لما لعازر مات لاموا اللوم على ربنا لو كنت هنا لم يمت اخي فربنا بيرد علينا بيقول انا عارف طبع الانسان تملي يجيب اللوم عليا هو اللي يغلط وراجع يقول لي لماذا أضللتنا لماذا قصيت قلوبنا نقول لك يا ربي احنا بنقول كده لان احنا شعرين في ذواتنا بالعجز وشعرين ان انت كنت تقدر انك تجعل كل الآنية أنية للكرامة فقدام احساسنا بقدرة الله بنقول له ليه انت يا رب من البداية سمحت ان تكون في إرادة منجذبة للخطية ومنجذبة للشر لماذا قصيت قلوبنا خايف يا احبائي اقف قدام ربنا اقول له لماذا قصيت قلوبنا يرد عليا بالايه وجدتك قاسي فقصيتك برضه يا رب هسالك واقول لك طب ليه من الاول خلقت قلبي قاسي ما أنت كان ممكن من الأول تخلق فيا قلب لحم قلب ما يعرفش القساوة إحنا رب بنتعاتب معاك مش علشان ربنا يزعل مننا ومش علشان ربنا يقول من أنت يا الإنسان الذي تجاوب الله إحنا رب بنعاتبك لأن بنقول لك أنت يا رب أبونا ابن بيعاتب أبوه فما فيش زعل إحنا يا رب الطين وإنت جابلنا إحنا عمل إيديك بعد ما أشعية دخل في العتاب دوت مع ربنا فجه في العدد 18 بيقول له إلى قليل بصراحة بقى رب أنا شايف لو هتستمر في السياسة ديت لو هتفضل سايبنا كده في الضلال بتاعنا واللخبطة بتاعتنا بعد شوية إلى قليل امتلك شعب قدسك كل الشعب بتاعك هيقع في إيدين الأعداء مضايقون داسوا مقدسك خلاص يا رب لو انت هتمشي معانا بالسياسة ديت لو هتعاملنا يا رب بحسب أعمالنا أنا بقول لك يا رب بتاعني هي كلها حبة صغيرين وشيطان يجي ياخد كل الميراث بتاعك إلى قليل امتلك شعب قدسك خلاص يا رب قاد الحبة قليلين وكل شعبك يضيع بلاش شعبك احنا ما نستاهلش مضايقون داسوا مقدسك طب الهيكل بتاعك طب اورشليم بتاعتك هتسيبها كمان للاعداء يدوسوها هتشوف الاعداء بيقتربوا من المدينه المقدسه وهيهدوا الهيكل وتسكت اشايا احبائي بعينين النبوه شايف اللي هيحصل الى قليل امتلك شعب قدسك مضايقون داسوا مقدسك مستني ايه تقول لي أنا مستني في الهزيع الرابع أنا إله الهزيع الرابع أقول لك يا رب ما إحنا بقينا في الهزيع الرابع ما هو خلاص دول بقوا محوطين بالسور يعني شوية صغيرة وهيهدوا الهيكل وهيدوسوا على شعبك مستني إيه بقى إلى قليل امتلك شعب قدسك مضايقون داسوا مقدسك حلو يا أحبائي إن إحنا نتعاطب مع الله من جهة النفوس بهذه الآية نقول يا رب مقدسك دي ايه؟ النفوس اللي دعي اسمك عليها النفوس اللي صارت مسكن للروح القدس ايه يا رب هتسيبها لغايه امتى؟ الى قليل امتلك شعب قدسك الشيطان امتلكهم امتلك ارادتهم امتلك فكرهم مضايقون داسوا مقدسك يا ما نفوس يا احباب الشيطان دايس عليها والنفوس دي المفروض انها كانت تكون قدس للرب فحلو يا احبائي ان احنا نصرخ لربنا بدموع بهذه الايه الى قليل امتلك شعب قدسك مضايقون داسوا مقدسك يختم أشعيا ويقول لربنا قد كنا منذ زمان احنا رب بقالنا سنين كالذين لم تحكم عليهم كأننا مش شعبك أشعيا بعنين النبوة شايف إسرائيل رايح في السبي سبعين سنة فبقول يا رب الحكاية انت نسيتنا ولا ايه قد كنا منذ زمان كالذين شكلنا كده عامل زي ناس مش بتوع ربنا زي ناس ربنا ما بيدافعش عنهم زي ناس مش شعب ربنا قد كنا منذ زمان كالذين لم تحكم عليهم ولم يدعى عليهم باسمك خلاص رب ضاعت ملامحنا وبقينا شكلنا زي شكل العالم وسلوكنا زي سلوك العالم وانت واقف ساكت ده احنا زمان يا رب قيل عن شعبك ايه شعب لا يعد بين الشعوب يعني لما يجي يعدوا شعوب الارض واحد اتنين تلاتة شعبك مش معدود في وسطيهم ليه لانهم مش من شعوب الارض شعبك زمان كانوا بيقولوا مع دبورة أما أنا فمختلفة أنا غير بقية الناس إحنا رب دلوقتي الحال بقى إيه بقى دوت زي دوت فينك يا ربي قد كنا منذ زمان شكلنا زي الذين لم تحكم عليهم بقينا زي بقية الشعوب هل ممكن يا أحبائي بعد ما وصل الحال بينا لهذه الدرجة هل ممكن ربنا يردنا إلى سيرتنا الأولى هل ممكن ربنا يرجع ويفتقد مثل هؤلاء هل النفس اللي وصلت لهذه الحال هل ليها رجعه اللذيذ يا أحبائي إن إحنا الأسبوع دوت في أسبوع المخلع والمخلع دوت قد كنا منذ زمان روح اسأله المخلع بقالك كام سنة يا عم في الحال ده يقول لك بقالي 38 سنة قد كنا منذ زمان أنا بقالي 38 سنة في الحال دوت طيب هل في رجا؟ آه المسيح راح النهاردة للمخلع وقال له قم احمل سريرك واذهب لبيتك فعلا رب لينا رجا ان احنا نسمع منك الكلمة دي قم اذهب الى بيتك فمضى الى بيته فرحا ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين